بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اليوم احبائي هو الانجيل او الاسبوع الرابع من اسابيع الخمسين المقدسه كان الاسبوع بتاع الاحد الاول بيتكلم عن الايمان بربنا وبالحياه الجديده وبالقيامه من الاموات وسمعنا فيه انجيل الشك اللي شك فيه توما وجاله المسيح وقال له لا تكن غير مؤمنا بل مؤمن وقال له طوبى لمن آمن ولم يرى والحد اللي وراه كان بيكلمنا عن ان الحياة الجديدة وحياة القائمين من الموت محتاجة لخبز لكن مش الخبز اللي أكلوه الناس وماتوا ولكن خبز حي نازل من السماء وكان الكلام عن الجسد والدم وعن سر الشركة مع الرب يسوع الحد الفات كان بيتكلم عن الماء الحي وكان الإنجيل عن إنجيل السامرية اللي كانت قبل كده كل أيامها في الخطية ولكن بعد ما عرفت ربنا جت واتمسكت بكلمة الحياة وعرفت طريق ربنا وابتدت تكرز للآخرين أيضا والإنجيل النهاردة بيكلمنا عن نور الحياة بيقول المسيح أنا قد جئت نورا للعالم في ناس سمعت عن المسيح وناس شافته ولكن لم تؤمن بالنور بيقول آمنوا بالنور فتصيروا أبناء النور والإنسان اللي يآمن بالنور وإن المسيح هو نور الحياة بيقرب من ربنا وبيبتدي يكشف كل أعماله لتظهر أنها بالله معمولة في بداية الإنجيل النهاردة بيدلنا تحذير بيقول النور معكم زمانا قليلا بعد وكل الخدعة اللي بيحاول يعملها الشيطان ان يقول لا مش زمان قليل ده زمان كثير بيحاول يخلي الانسان يهتم بالارض ويتهم بالحاجة اللي موجودة في الارض يبتدي يعول هم اشياء كثيرة ويبتدي يتلذذ بحاجات كثيرة موجودة على الارض وزي الغني الغبي اللي قال يا نفسي لك خيرات كثيرة لأزمنة كثيرة فكلي واشربي وافرحي وساعتها سمع الصوت من السماء وقال له يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك فهذه التي أعددت لمن تكون أول خدعة بيحاول يخدعها لنا الشيطان إن يقول لنا لأ قدامكم زمن طويل أجل شوية هي فترة الخمسين بتبقى فترة هدوء ما احنا كنا كويسين في الصيام خلاص جاي صوم الرسل والواحد هيبتدي ياخد باله ممكن يبتدي يحط قدام الواحد عراقيل كتيرة ان هو يبتدي حياة التوبة والنقاوة ويحاول يخلي الواحد يأجل وان هو بس ولو يجرب المشي في الضلمة ان حاول ان هو يخدعه ويفسد ذهنه عن البساطة اللي في الايمان ان يحاول يخليه يجرب اي خطية لكن المشكلة الحقيقية ان بيقول الذي يسير في الظلام لا يعلم الى اين يذهب وصية ربنا هي نور زي ما قال في المزمور سراج لرجلي كلامك ونور لسبلي وصية ربنا ب... بتنور طريق الإنسان فوصية ربنا أول حاجة اللي اداها لنا هي نور لعينينا وتاني حاجة هي حماية لينا وتالت حاجة هي حياة أبدية أول حاجة وصية ربنا نور لعينينا لأن موجود في كل وصية في كل آيات الكتاب بيوضح لنا ويقول لنا نسلك ازاي ونبعد عن ايه ونقرب من ايه قال لنا اعمال الجسد ظاهرة واعمال الروح ظاهرة وكل واحد جواه روح ربنا القدوس بيحس كل وقت ان هو يبعد عن طريق الشر ويقرب لعمل الخير وبيبقى عامل زي النور اللي بيكشف قلب الانسان فاللي عايز ينقي سريرته من جوه بيبتدي يدور على وصية ربنا ويسلطها ناحية العيوب اللي موجودة جوه قلبه لو واحد فيه خطية عدم محبة فيه خطية غش فيه خطية كبرياء فيه خطية رياء فيه خطية نجاسة كل الخطايا متساوية بتفصل الإنسان عن النور كل الخطايا بتبعد قلب الواحد عن المحبة وبتبعد قلب الواحد عن محبة ربنا بيقول الذي يتبعني لا يمشي في الظلمة واللي يمشي في وصية ربنا دايما يمشي في النور لأن الوصية هي نور تاني حاجة الوصية هي حماية لينا لأن كل واحد بيمشي بحسب وصية ربنا بينال الخير على الأرض وأيضا وعد بالحياة الأبدية يعني كل واحد بينفذ وصية ربنا على الأرض بيأخذ في هذا الزمان مئة ضعف وفي الظهر الآتي حياة أبدية شفنا واحد زي الأنب أنطونيوس اللي سمع وصية ربنا وحس بكلمة ربنا وهي موجهة ليه وحس إن هي النور اللي بيرشده في طريقه وساعتها مضى وباع كل مكان له وقال هعيش حياتي كلها لربنا وأول ما عمل كده أصبح أب الرهبان ولحد النهاردة بيقال اسم الأنبا أنطونيوس إن هو أب جميع الرهبان مش بس في مصر وفي العالم كله ده لأنه أطاع من القلب أطاع من القلب وزي ما بيوصينا بولس الرسول بيقول لأنكم أطعتم من القلب صورة التعليم الناس اللي طوعوا كلمة ربنا ومشيوا في نورها كانت حماية ليهم كانت حماية ليهم من أي انحرافات تيجي في السكة ومن أي شرور تيجي في العالم ومن أي شياطين ممكن تحاربهم كل اللي بيجي لربنا لازم يمشي في النور ولا يمكث في الظلمة ثالث حاجة اللي بينفذ وصية ربنا بيكون عنده وعد أكيد بالحياة الأبدية لأن المسيح نفسه قال وأنا أعلم أن وصيته حياة أبدية وفعلا كل اللي بيثبت في تعاليم المسيح بيكون عنده اطمئنان وخصوصا ساعة خروج روحه من جسده قديسين كتير كانوا مستنيين الوقت ده بفرحة ومستنيينه بشوق ولهفة واحد زي بولس الرسول قال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فذاك أفضل جدا ما قدرش يقول كده إلا لأنه كان قايل قبلها لي الحياة هي المسيح لي الحياة هي المسيح واللي عايش في المسيح بيكون دايما عايش في النور حاجة مهمة كمان نحب نعرفها ان مفيش شركة للنور والظلمة المكان اللي يدخل فيه النور ما ينفعش تفضل فيه الظلمة فما ينفعش الواحد يعرج بين الفرقتين يعني ما ينفعش ان انا اقول امشي هنا شوية وامشي هنا شوية امشي بمبدأ ساعة لقلبك وساعة لربك اعبد ربنا بروحي وجسدي أسيبه للخطية ما ينفعش الإنسان اللي عايز ربنا لازم يكون يا إما كله في النور يا إما مش هيشوف ربنا لأن إلهنا زي ما بنقول عنه في قانون الإيمان هو نور من نور هو نور من نور فما ينفعش إن الواحد يتنقل ما بين النور والظلمة ما ينفعش لازم يثبت في النور بيقول لنا الإنجيل قم أيها النائم واستيقظ من بين الأموات فيضيء لك المسيح بنوره ساعات ممكن الواحد ينام في الخطية وعشان كده بتسبب له موت روحي وتخليه يبعد عن ربنا وساعتها ما بيسمعش لصوت ربنا ولا بيسمع للآيات المقدسة اللي في الإنجيل يحضر أداديس كتير ويسمع عظات كتير لكن ما بتخشش لجوه قلبه ما بتحركش مشاعره ما بتخليهوش يقوم وعايز يبتدي يتغير والمشكلة دي ان الانسان بيتعود ان هو يسمع حاجات كتير لكن السمع ما بيوصلش للعقل ولا للقلب فبيفضل القلب مظلم وبيفضل العقل كئيب وعايش في التخيلات وفي الخطايا لكن الإنسان اللي بيقرب لربنا بيكون قريب من النور وبيبتدي يسكن في النور وما يبتدي يسكن في النور يبتدي يتغير وتبتدي حياته تكون لها ثمرة مفرحة كل واحد بياخد وصية ربنا ويخليها جوه قلبه هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتنور قلبه زي ما قال داود النبي بيقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك فالإنسان اللي بيخبي وصية ربنا جوه قلبه ويقعد يفكر فيها بيقول رددت قدمي إلى شهاداتك يرد نفسه لو لقى نفسه ابتدى يبعد عن وصية ربنا يحاول يرجع بسرعة وما يبعدش ويردد مع داود النبي في المزمور يقول له يا رب رضيت عن أرضك رد سبي شعبك اغفر جميع خطاياهم ويطلب من ربنا من كل قلبه ان هو يفضل ثابت في النور اللي بيرفض تعاليم ربنا بيعيش في ثلاث حاجات هي اللي بتخليه يرفض النور أول حاجة محبة اللذات وتاني حاجة محبة الذات وآخر حاجة اللي هي محبة المجد اللي من الناس اللي بيحب الثلاث حاجات دول ما بيقدرش يحب ربنا أما بيكون إنسان عايش للذاته وشهواته وبيحب يلذذ نفسه تيجي تقول له صوم ما يقدرش قوم بدري روح الكنيسة ما اقدرش اقف تصلي طب بالليل قبل ما تنام ما اقدرش طب اصحى بدري حاول بس ولو تقول ابانا الذي ما بعرفش تبص تلاقيه دايما يحب يلذذ نفسه يحب يريح نفسه ما يتعبش نفسه في وصية ربنا ولكن الإنسان اللي بيحب ربنا وبيتعب نفسه وبيجهد نفسه بيلاقي ربنا في الآخر فأول حاجة محبة الذات اللذات اللي فيها الإنسان بيحب شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ويبتدي كل حاجة تحركه هي مصلحته الشخصية وملذاته الشخصية تاني حاجة هي محبة الذات ان يكون الواحد بيحب نفسه اولا يشوف انا احب ايه واعمله وما يبصش لاي حاجة تانية للناس اللي حواليه مع ان معلمنا بولس الرسول في رسالته لاهل فليبي يقول لنا لا ينظر كل واحد الى ما هو لنفسه بل كل واحد الى ما هو لاخرين ايضا الإنسان اللي بيحب ذاته ما يقدرش يشوف غيره بيقول زي ما بيقول بيت الشعر اللي بيقول نشرب نحن ونستقي لمواشينا ويشرب غيرنا قدرا وطينا أنا الأول أنا أتمتع الأول اللي بعدي يشرب مكان ما يشرب مش مهم آخر حاجة بتخلي الواحد يرفض النور إن هو يدخل ويملك على قلبه ان هو يكون بيحب مجد الناس ان هو يكون بيحب المجد من الناس عايز الناس تعظمه وهنا زي ما سمعنا في الإنجيل بيقول لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله عشان كده رفضوا المسيح أما المسيح فقال مجدا من الناس لست أقبل وبص للآب وقال أيها الآب مجدني عند ذاتك أنت عايز المجد فين على الأرض ولا في السماء هل كل سعيك أن أنت تكون مكرم عند الناس ولا بتحرص أن تكون مكرم عند ربنا بيقول القديس ماري إسحاق من عدا وراء الكرامة هربت منه أما من هرب منها بمعرفة فتبعته وأرشدت الناس إليه زي ما سمعنا الرسل النهاردة بعد ما عملوا المعجزة وأقاموا الإنسان المقعد جم وحاولوا يذبحوا تحت أرجلهم فصرخوا فيهم وقالوا لهم احنا بشر زيكم احنا ناس زيكم افتكروهم آلهة لكن في واحد زي هيرودس أول ما الناس قالت ده صوت إله ولا صوت إنسان قبل المجد لنفسه وعشان كده ضربوا الدود ومات في لحظتها في واحد بيحب المجد لنفسه واحد يحول كل المجد على ربنا وحتى كل الوصايا أما ينفذها يقول ده بنعمة ربنا عملت وحتى تلاقوا كل الأساقفة والأباء أما يكتبوا يكتبوا بنعمة الله لأن فعلا نعمته في الضعف تكمل أما الإنسان المتكبر اللي بيحب ذاته أو اللي بيحب لذاته أو اللي بيحب مجد الناس فما بيقدرش ما بيقدرش يعتمد على نعمة ربنا لأنه بيتكل على ذراعه البشري اللي بيمشي في النور بيكتشف قلبه أول بأول وأول ما يبتدي ينقي قلبه من الغضب والحقد والغل والشهوات ويبتدي ينقي لسانه من الشتايم ومن النميمة ومن الإدانة يبتدي قلبه من جوه ينور وما تكون سريرته منيرة تكون أيضا سيرته الخارجية منيرة وعشان كده يبتدي يكون نور هو كمان للعالم لأن المسيح زي ما قال عن نفسه أنا هو نور العالم قال علينا إحنا اللي أمنا باسمه قال لنا أنتم نور العالم أنتم نور العالم وكل واحد فينا بيآمن بالمسيح وبينفذ وصيته من القلب بيكون فعلا نور لكل اللي حواليه بيكون شخصية هادئة مريحة مفرحة لكل واحد بيقابله بيكون إنسان بيطمن ما يقلقش اللي حواليه ما يخوفش اللي حواليه بيديلهم رجاء وأمل في السماء ووعد بالحياة الأبدية إن سلكنا في النور الخطية ما تاخدش مجال ليها إلا في الظلمة فكل واحد من جوه ظلمة قلبه بيفكر في الخطية وبيستغل تواجده في الظلمة زي السارق لا يسرق إلا في الظلمة والزاني أيضا يظلم حواليه والقاتل ينقي وقت الظلمة عشان يفعل خطيته وكل واحد من دول ملوش مكان في الحياة الأبدية لأن اللي بيثبت على النور في الأرض بيكون له نور الحياة ربنا يدلنا إن احنا تكون كل أيامنا في النور ونعيش في النور ونؤمن بالنور لنصير أبناء النور له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين